يا مساء الفل على كل الناس اللي بيسمعوا بودكاست الكتابة فكرة أو حلقة جديدة من حلقات البودكاست حلقة النهاردة جت في بالي لأن أنا بما إني بعمل rewatch لحاجات كتير وفي ناس كتير أعرفها بيقرروا إن هم يعملوا rewatch لأعمال كتير فافتكرت قلت ليه في أعمال معينة بيتعمل لها rewatch وأعمال لأ أكيد ده بسبب إن العمل نفسه كان حلو العمل نفسه كان على جودة عالية جدا بس دايما كنت بشوف إن الأعمال اللي صعب يتعمل لها rewatch هي الأعمال اللي قايمة على التشويق والإثارة لان بيبقى فيها لغز واللغز ده لما بيتحل خلاص انت ما بتقدرش تتفرج على المسلسل ده تاني لان انت بتبقى خلاص عارف المسلسل ده انتهى على ايه وعارف اللغز كان حله ايه لكن في اوقات كتير بنلاقي اعمال صعب الجمهور ينساها بسهوله ورغم ان ده بيكون مرتبط كتير بالاعمال القديمه الكلاسيكيه بس ساعات بقى بتلاقي عمل جديد قدر ان هو اسمه يكون وسط ترشيحات الجمهور للمشاهده على طول رغم ان مسلسل اثاره وتشويق وخلاص انت عرفت كل البلوت تويستات اللي فيه بس ممكن الناس تعمل له ريواتش بسهوله المسلسل ده هو مسلسل الصياد ليوسف الشريف اللي رغم ان عدى عليه حوالي 10 سنين دلوقتي تم انتاجه سنه 2014 الا انه لسه بيتصنف كواحد من احسن اعمال التشويق والاثاره في الفتره الاخيره ودايما بيكون موجود في ترشيحات الجمهور ودايما الجمهور بيتكلموا عنه انه واحد من افضل اعمال يوسف الشريف ان لم يكن الافضل ودايما بلاقي ان لو في حد بيفكر ان هو يتفرج على حاجه فيها تشويق او فيها suspense دايما اول ترشيح بيكون مسلسل الصياد ليه بقى مسلسل الصياد عمل كده ده بيرجع لاسباب كتير بس انا لخصتها في 10 اسباب هنتكلم عليها بالتفصيل في الحلقه دي وهي اسباب بتقول ليه مسلسل الصياد صعب يتنسي وسهل ان انت تعمل له rewatch وقبل ما اخش في النقط دي هقول الاول قصه مسلسل الصياد أحداث المسلسل بتدور حوالين سيف عبد الرحمن ضابط شرطة قدر إن هو يقبض على مجرم خطير اسمه الصياد لكن في خلال القبض عليه بيتصاب سيف والإصابة دي بتأدي إن هو يكون شخص كفيف وبعد ما بتعدي سنين على الحادثة دي جهاز الشرطة اللي كان تابع ليه سيف عبد الرحمن بيكتشف إن جرائم الصياد بتتكرر من جديد وإن شخصية الصياد ظهرت من تاني فهنا بيلجأوا لسيف علشان يقدروا يعرفوا هل اللي ظهر ده فعلا هو الصياد ولا ده شخص تاني بيقلد اسلوبه ومن هنا بتنطلق الاحداث وسط رفض سيف ان الشخص ده هو الصياد لانه متاكد ان هو قتله وبين تاكيد الجهاز الامني نفسه ان ده هو الصياد وبتمشي احداث المسلسل بمفاجات كتيره جدا نروح بقى للاسباب اللي بتخلينا نقول ليه مسلسل الصياد ده مسلسل صعب يتنسي وسهل ان انت تعمل له rewatch اول سبب ان السيناريو مكتوب بحرفيه كبيره جدا السيناريو من كتابة عمرو سمير عاطف وزي ما انتوا سمعتوا القصة بسيطة قصة الجهاز الأمني اللي بيستعين بشخص ما أيا كان الشخص ده بقى ظابط مجرم سابق أيا كان علشان يساعده في القبض على شخص تاني قصة شفناها كتير في أعمال كتير مشهورة منها Silence of the Lambs على سبيل المثال بس القصة هنا رغم بساطتها إلا إن هي كانت مختلفة مختلفة في إن هي مش مملة وكمان مليانة خطوط درامية كتيرة جدا بتخدم على القصة وبتدفع الأحداث لقدام كل مشهد ليه هدف حتى لو حسيت في الاول ان المشهد مش مفهوم بتكتشف بعد كده انه كان بيبني لحدث كبير او انه كان بيرمي لك معلومه انت المفروض تفهمها وهتدركها بعد كده قدام يعني على سبيل المثال كان في مشهد معين اتعمل فيه تصرف بسيط جدا التصرف ده الناس في الاول خدته ان هو كخطا وقت عرض المسلسل الناس اتعاملت مع ده على انه خطا وان ايه ده ده المفروض ما كانش يحصل بس بعد كده لما وصلوا للحلقه الاخيره لقوا ان ده ما كانش خطا لقوا ان ده كان مقصود عشان السيناريو يرمي معلومه معينه للمشاهد وانه يقدر يلقطها ويفهمها والسيناريو برضه اتعامل بذكاء ان هو ما قالهاش بشكل مباشر بالعكس هي اتشرحت جوه مخك كمشاهد انت وانت بتتفرج ترجمتها افتكرتها وقلت اه ده دي حصلت كده علشان ده السبب اصلا فدي كانت حاجه كويسه جدا وحاجه قليل ان احنا نشوفها في الاعمال بشكل عام كمان الشخصيات كلها اللي كانت مكتوبه كانت مكتوبه حلوه قوي يعني كانت قريبه من الجمهور يعني سواء حبيتهم او كرهتهم او حتى تعاطفت معاهم السيناريو قدر يكتب شخصيات بنت علاقه قويه مع الجمهور خلت المشاهد وهو بيتفرج قادر يتواصل مع الشخصيه دي لان كل الشخصيات ليها كذا لاير مفيش شخصيه سطحيه حتى الشخصيات الشريره لا كلها شخصيات ليها طبقات وليها جوانب كتير تخليك ان انت بتتفاعل مع الشخصيه دي سواء بالحب او الكره او التعاطف ما شفتش شخصيه احاديه فدي كانت ميزه كبيره قوي في كل الشخصيات اللي مكتوبه في المسلسل عشان كده السيناريو مكتوب حلو لانه على مستوى القصه معمول حلو وعلى مستوى الشخصيات كمان معمول حلو تاني سبب هو الإخراج المميز المخرج أحمد مدحت نجح إنه يخلي الجمهور يعيش أجواء المسلسل بكل تفاصيلها الصورة كانت عامل رئيسي قوي في نجاح المسلسل ده يعني أنت بتشوف الأجواء باين إن هي أجواء مسلسل جريمة شكل الصورة شكل الإضاءة آه، شكل الكادرات كلها بتقول إن أنت في مسلسل جريمة وده خلى في تفاعل أكتر مع المسلسل ده خلى المشاهدين يرتبطوا أكتر مع المسلسل مشاهد القتل اللي اتعملت مشاهد قاسية في أوقات كتير لكنها متنفذة بحرفية ومعمولة حلو جدا وفي نفس الوقت رغم إن هي ممكن تبان قاسية شوية لكن هي محافظة على جزء إن أنت كمشاهد ما تحسش بالتقزز أو الاشمئزاز وأنت بتتفرج فدي كانت معادلة صعبة الصراحة يعني مش أي حد يقدر يظبطها وبرضه من الحاجات الكويسة إخراجيا مشاهد الفلاش باك كانت معمولة بحرفية وخلت المشاهدين يندمجوا مع الماضي أكتر وكنت تحس دايما بالفرق ما بين الاجواء القاتمه بتاعه مشاهد الحاضر وما بين الاجواء الاكثر ارتياحيه اللي معموله في مشاهد الماضي اللي تحس ان كان البطل فيها مش في حاله السوداويه اللي وصل لها في الاحداث في الواقع دلوقتي فدي كانت حاجه كويسه جدا وبرضه من الحاجات اللي كانت اخراجيا كويسه خلق حاله التعاطف مع البطل مشهد قتل مرات وبنت الضابط سيف اتعمل حلو قوي رغم ان انت ما شفتهمش هما بيتقتلوا انت شفت النتيجه شفتهم هم مقتولين وشفت رد فعله هو لكن طريقه بناء المشهد من البدايه معموله بافضل شكل ممكن هي تقريبا في الحلقه السادسه او السابعه مش فاكر لكن طريقه بناء المشهد من ساعه ما دخل بيته وصولا لحد ما شاف الجثه طريقه بناء المشهد ده اخراجيا اتعملت حلو مونتاج كان معمول حلو الموسيقى نفسها اتعملت حلو ان هي كانت موسيقى حالمه في الاول وهو داخل الشقه وصولا للحظة اللي ابتدى يحس إن في حاجة غلط حصلت لحد ما لقى الجثة. مشهد معمول حلو قوي وبيبين إن الإخراج كان مميز قوي وبرضه قيس على كده مشاهد تانية اتعملت بنفس الحرفية دي إخراجيا. تالت حاجة هي أداء يوسف الشريف نفسه. خلينا نقول إن يوسف الشريف هو يعتبر مؤسس مدرسة ال suspense في الدراما، يعني هو اللي دخل أعمال ال suspense وال plot twists في الدراما ده ما كانش موجود قبل كده في الدراما هو يوسف الشريف اول حد عمل ده بدايه من مسلسل رقم مجهول انتاج 2012 كان عامل المسلسل كله suspense ومن هنا ابتدينا نشوف سلسله من اعمال ال suspense ليوسف الشريف وابتدت اعمال تانية تظهر على نفس الشاكله لما اعمال ال suspense اللي اتعملت دي نجحت ولقت صدى كبير من الجمهور وتفاعل من الجمهور بقى في ناس كتير بتعمل ده فهو اللي دخل العالم ده للدراما المصريه بشكل اقوى وهو اللي حط فكره ال plot twist يبقى موجود دايما في كل اعماله انت ما فيش عمل بتتفرج فيه ليوسف الشريف الا انت متاكد ان في plot twist هتحصل ومستني ايه هي بتحاول تتوقعها بتحاول تستنتجها في اوقات كتير جدا بتكون موفقه جدا وقادره انها تضحك على الجمهور هي بتبقى دايما فوق التوقعات عشان كده بتبقى حاله مختلفه المقدمه دي بقى عن يوسف الشريف لان هو كمان في المسلسل ده وصل لقمة الأداء يوسف الشريف قدم في المسلسل ده واحد من أفضل أدواره كان دارس الشخصية كويس جدا من خلال تعبيراته وكلامه خصوصا في مشاهده مع الطبيبة النفسية قدر يخلق مع الجمهور خليط غريب من المشاعر شفقة على إن أنت تبقى معجب بذكائه على إن أنت تخاف منه الخليط ده ما كانش سهل وهو كان قادر يجسده بشكل كبير جدا تمثيليا إن أنت تقتنع بيه تحس فعلا ان الشخصيه دي جواها كل اللخبطه دي وجواها حاجات كتير ملخبطه ونفسيا مش مظبوطه بحيث ان انت تتقبل منه ده وكنت متقبل منه كل حاجه ومتعاطف معاه كمان وكمان كان في تحدي خاص للشخصيه دي ان هي كانت شخصيه كفيف شخصيه الكفيف كان بشكل تلقائي هيلاقي نفسه دخل في مقارنات مباشره مع كل حد عمل الدور ده في مصر او حتى بره مصر في مصر طبعا محمود عبد العزيز احمد زكي عادل امام وبره عندك طبعا الباتشينو على سبيل المثال فطبعا ان انت تبقى بتعمل شخصيه الكفيف وعارف ان هي هتخش في مقارنات مع الناس دي كلها تبقى لازم تحط ليها بصمتك الخاصه اللي تخليها مختلفه وده اللي عمله يوسف الشريف هو كان عارف ان الشخصيه دي تحدي لان اللي لعب دور الكفيف ده كتير فعارف ان هو يهرب من مجال المقارنه دي بان هو يأديها بطريقته هو واسلوبه هو وبالشكل بتاعه هو اللي يخليها تطلع على أفضل صورة ممكنة وتخلي الجمهور يتفاعل معاها بشكل كبير. رابع حاجة هي أداء تمثيلي جماعي قوي جدا من كل فريق العمل، كل فريق التمثيل أبدع في مكانه، وده كان من قيادة المخرج أحمد مدحت اللي طلع أفضل ما عندهم أحمد صفوت دينا فؤاد إيناس كامل إسماعيل شرف تامر ضيائي وقلت من شوية أشرف مصالحي مي سليم كل دول قدموا أداءات حلوة جدا وكمان تامر ضيائي اللي قدم مشهد أخير قوي جدا كان فيه صراع نفسي رهيب وعمله بشكل حلو قوي وكان مؤثر جدا لدرجة إن أنت لو حتى مش عاجباك النهاية ومتضايق من اللي هو شخصيته عملته بس في نفس الوقت مش هتقدر تكرهه لأن الأداء اللي عمله والصراع النفسي اللي قدر يجسده حلو قوي خلاك على قد ما أنت متضايق من اللي عمله على قد ما أنت متعاطف معاه هو شخصيا مزيج غريب يعني تامر ضياء الله يرحمه برضه كان ممثلين الجامدين جدا فالاداء التمثيلي بتاع الكل كان حلو جدا آه وده زي ما قلت جه من كتابه الشخصيات كانت حلوه فكله ابدع في مكانه بشكل كبير جدا جدا جدا نروح بقى للسبب الخامس وهو الموسيقى التصويريه موسيقى مسلسل الصياد واحده من افضل موسيقى السسبنس اللي اتعملت لمسلسل دي من وجهه نظري الموسيقار مصطفى الحلواني عمل موسيقى كانت من احسن عناصر المسلسل من أول التتر الموسيقى قدرت تدخل الجمهور جو المسلسل انت من اول ما بتسمع تتر اول حلقه انت لقيت نفسك دخلت في الاحداث اجواء الغموض اجواء الجريمه حاسس بدق قوي في الميوزك الكمانجا كان في تيمة كمانجا كده خطيرة بتتلعب كانت بتظهر قوي مع تصاعد الأحداث فكانت دايما بتخلق حالة من التوتر وتصاعد المشاعر مع تصاعد الأحداث فكانت الموسيقى متناسبة جدا مع كل مشهد ومع كل حالة بشكل حلو قوي وأكبر دليل على كده نفس المشهد اللي قلت لكم عليه المشهد اللي في الحلقة السادسة أو السابعة مش فاكر بتاع موت مرات وبنت سيف عبد الرحمن هاتوا ال music وشوفوا ال music عاملة ازاي وتأثيرها عليكم هيكون عامل ازاي نروح بقى للنقطة اللي بعد كده النقطة رقم ستة وهي تصميم الملابس نقطة غريبة شوية إن حد يتكلم فيها أنا عارف بس خلينا أقول إن ال stylist انجي علاء عملت شغل ممتاز في تصميم الملابس والاكسسوارات بتاع كل شخصيه كل شخصيه كان لها الثيم بتاعها كل شخصيه كان لبسها بيعبر عنها قوي حتى الظباط يعني الظباط معظم لبسهم زي بعض بدل بس كان كل واحد ليه طابع خاص بتفصيله صغيره بتبقى في لبسه بتخليك تقول ان ده شخصيته غير ده غير ده غير ده حاجات بسيطه جدا فكانت معموله بشكل حلو قوي وبرضه اتعملت بشكل حلو قوي في في سيف عبد الرحمن نفسه سيف عبد الرحمن في الوقت اللي انت كنت شايفه شخصية آه لذيذة وشخصية مبتهجة و و و كان لبسه كله آه فواتح بعد كده لما انت عرفت ال... اللاير الاكثر سوداوية من شخصيته وشفت الجانب السوداوي من شخصيته بقيت في كل المشاهد اللي بعد كده من بعد ما اكتشفت الجانب الاسود والجانب المظلم من شخصيته بتشوف ان كل لبسه بقى بيميل للغمقان بقى بيميل للهيكول ال... اللي رقبته عاليه الاسود الكحلي فحسيت ان كانك شفت الجانب المظلم ده لما انت اكتشفته بقيت بتشوفه كمان على لبسه فدي برضو كانت تفصيله مهمه جدا عملتها ال stylist انجي علاء فعشان كده قلت تصميم الملابس كان محتاج ان انا اتكلم عنه برضو وبرضو النقطه اللي بعد كده هي مرتبطه برضو بدي وهي نقطه الديكور الديكور برضو كان جزء كبير من نجاح المسلسل خصوصا تصميم مبنى الجهاز الامني اللي كان شغال فيه سيف تصميم كان فيه غموض وكان فيه قوة وساعد الجمهور يعيش تفاصيل المسلسل أكتر وبرضه ساعد الجمهور إن هو يشوف مدى أهمية الجهاز اللي هو شغال فيه برضه الموضوع ده ما اقتصرش على موضوع الجهاز الديكور ده امتد كمان لشقة سيف عبد الرحمن نفسها اللي شفنا إزاي كشقة رجل كفيف وشكل الشقة عامل إزاي وشكل الأوضة بتاعته والحاجات اللي بيخبيها وهكذا أنا مش عايز في تفاصيل أنا مش عايز أتكلم فيها برضه تجنبا للحرق علشان لو حد ما كانش اتفرج على المسلسل ما حرقلوش حاجه ولو حد ما اتفرجش على المسلسل انا عايز اقول له انت ازاي ما اتفرجتش عليه لحد دلوقتي يعني اروح بقى للنقطه رقم 8 وهي نقطه التشويق المستمر كميه plot twists مش طبيعيه بتحصل في المسلسل المسلسل مليان مفاجآت كل المسلسل مفاجآت لا تنتهي وميزه مفاجآت المسلسل ان هي مش معموله لمجرد ان انا بفاجئك وخلاص المفاجآت معمولة بشكل منظم معمولة حلو فبالتالي إن المسلسل يبقى قادر طول الوقت إن هو يفاجئك فدي حاجة كويسة جدا وبيفاجئك من غير ما يكون ده زي ما قلت لكم بنلوي دراع الدراما علشان أفاجئك لأ الدنيا ماشية بسيكونس مظبوط وبالتالي فالمفاجأة بتيجي في وقتها الصح في مكانها الصح يعني حتى على سبيل المثال لما أنت اكتشفت في المسلسل شخصية الصياد هي مين اكتشفنا بدري ورغم إن الموضوع كان صدمة الجمهور قال خلاص هو كده مش هيعلي تاني مفيش مفاجأة هتيجي أعلى من المفاجأة دي وفي نفس الوقت ده خلق تخوفات ان المسلسل هيقع لان انت عملت اقوى مفاجاه عندك في الحلقه ال 12 تقريبا فكل الناس ابتدت تقول طب انت عملت اكبر مفاجاه في الحلقه ال 12 هتعمل ايه باقي المسلسل عايز اقول لكم ان بعد كده المفاجات فضلت مكمله صدمات ومفاجات في كل حلقه انت ما وقعتش خالص ال rhythm ما وقعش لان المسلسل زي ما قلت لكم ال sequence كان متزن فبالتالي رغم ان هو حط لك مفاجاه قويه بدري لكن ال rhythm بتاعه ما وقعش هو فضل مكمل بنفس ال rhythm وشدك بنفس الاسلوب وبيحط لك مفاجآت بنفس القوه ويمكن واحده من ابرز المفاجآت دي كانت في الحلقه ال 24 اللي كانت ساعتها صدمه للجمهور يعني انا فاكر الحلقه ال 24 لما اتعرضت ساعتها بعد نهايه الحلقه الناس كانت بتتفرج على الحلقه على اليوتيوب ساعتها كميه الكومنتس على الحلقه دي كانت مش طبيعيه وكلها كانت في اتجاه واحد اللي هو انتوا ازاي عملتوا كده ازاي لعبتوا في عقلنا بالشكل ده وازاي ما توقعناش المفاجأة دي خالص كانت واحدة من أكبر المفاجآت اللي شفتها في الدراما الصراحة وأقول لكم إن هي ممكن تكون تفوقت على مفاجأة مين هي شخصية الصياد من كتر ما هي مفاجأة قوية فعشان كده بقول لكم لا المسلسل مليان مفاجآت قوية وحلوة طول الوقت ومفيش مفاجأة هتحس إن أنت متوقعها ودي كانت من الحاجات اللي خلت المسلسل زي ما قلت لكم مسلسل قوي إن البلوت تويستس بتاعته والتشويق بتاعه كان مميز وماشي على نفس الوتيرة طول الوقت تاسع سبب بقى هو أقدر أقول إن هو حاجة متكاملة من كل اللي اتكلمت عليه اللي فات ده وهو قلة الأخطاء المسلسل متكامل من ناحية الإخراج والكتابة والتمثيل مفيش أخطاء فنية أو درامية واضحة فدي حاجة نادرة إن أنت تشوفها في الأعمال الكبيرة خصوصا في الأعمال الرمضانية لأنه اتعرض في رمضان فان انت تشوف عمل معروض في رمضان ويبقى اخطائه قليله رغم بقى الاستعجال وجو ان احنا عايزين نسلم الحلقات بسرعه والكلام ده كله وبنصور لحد يوم 25 رمضان والحاجات دي كلها بس المسلسل ما كانش فيه اخطاء المسلسل قدر ان هو يبان قدامك مسلسل متكامل بنسبه كبيره جدا جدا جدا السبب العاشر بقى والاخير هو نهايه المسلسل في مسلسلات كتيرة جدا بتبقى مشكلتها في النهاية يعني في مسلسلات بتبقى ماشية طول الوقت في مستوى مرتفع جدا لكن تيجي في النهاية تبقى نهاية محبطة جدا أو تبقى نهاية سيئة فالجمهور يزهق من المسلسل ويكره المسلسل كله يعني على سبيل المثال لو هتكلم عن نهاية محبطة Game of Thrones على سبيل المثال سبع مواسم من أفضل ما يكون ثمان مواسم من أفضل ما يكون لكن جه في آخر حلقتين اللي هو حلقات النهاية الناس انقلبت على المسلسل بسبب اللي هو عمله وده لانه خلى النهايه نقطه من نقط ضعف المسلسل فدي مشكله مشكله ان انت تعمل نهايه مرضيه وتعملها في نفس الوقت تبقى حلوه دي معادله صعبه قوي مسلسل الصياد نجح في المعادله دي بنجاح كبير قوي النهايه رغم ان هي كانت صادمه بس منطقيه في نفس الوقت وبرضه يعني رغم منطقيتها ممكن تبقى الناس مش عايزاها تحصل بالشكل ده لكنك برضو طريقة تقديم النهاية و... وتهيئة السيناريو لشكل النهاية ده خلى الجمهور يتقبلها وأداء يوسف الشريف برضو خلى الجمهور يتقبلها فأنت وأنت بتتفرج حتى لو أنت حاسس إن النهاية دي أحزنتك أو حاسس إن مش هي دي النهاية المرضية بالنسبة لك أنت حسيتها في وقت من الأوقات مرضية للبطل نفسه فدي اللي خلتك قلت لا دي نهاية حلوة ده دي حاجة كانت مختلفة إن أنا أعمل نهاية مرضيه للبطل انا شفت البطل بتاعي ان هو النهايه اللي حصلت دي حتى لو كانت قاسيه لكنه هو اللي فرحان بيها هو اللي مبسوط بيها هو اللي سعى لها فدي كانت حاجه حلوه قوي عملها السيناريو في كتابه النهايه وحاجه من الحاجات الذكيه جدا عشان كده بقول ان نهايه الصياد نهايه موفقه ومستحيل الاقي حد اتفرج على مسلسل الصياد وما عجبتوش النهايه كل الناس متفقه ان دي احسن نهايه لانها نهايه كانت مرضيه للبطل فانت طول الوقت لو انت متعاطف مع البطل هترضى بالنهايه اللي حصلت له دي كل دي النقط اللي خلت مسلسل الصياد واحد من اهم مسلسلات التشويق في السنين الاخيره ومسلسل هيفضل علامه كبيره في مسيره يوسف الشريف وعمرو سمير عاطف وفي مسيره كل الناس اللي شاركت في المسلسل ده واحد من مسلسلاتي المفضله جدا واحد من المسلسلات اللي بعمل لها ري كل فتره على الرغم من ان انا عارف كل المفاجآت وعارف كل البلوت تويست بس بحب اتفرج عليه كل فتره لما فيه من تكامل في عناصر كتير جدا جدا جدا اللي ما اتفرجش على المسلسل ده اقول له يا بختك ان انت ما اتفرجتش عليه فانتهز الفرصه دي وحاول ان انت تتفرج عليه لان انت من غير ما تحس هتلاقي نفسك جريت ال 30 حلقه من غير ما تحس بلحظه ملل واحده ومن غير ما تحس حتى ان انت بتجري في الحلقات فجاه هتلاقي نفسك في الحلقه ال 30 ده كده كان كلامي عن مسلسل الصياد واحد من احسن مسلسلات يوسف الشريف واتمنى ان احنا نشوف مسلسلات تشويق تتعمل بنفس هذا المستوى لان فعلا آه، كان مسلسل على مستوى عالي جدا مستني رايكم في المسلسل ومشاركتكم في page البودكاست وتقولوا لي انطباعاتكم ايه عن مسلسل الصياد اللي شافه كان حاسس بايه وهو بيتفرج عليه واللي لسه ما شافوش يقول لي لما شافه برضه حس بايه مستني ان انتوا تشاركوني على page البودكاست على اليوتيوب انستجرام او نتناقش ونتكلم في الافلام مع بعض على فيسبوك تويتر وتيك توك واستنوني في الحلقات اللي جايه مع البودكاست المفضل ليا عشان بكلمكم في الكتابه فكره وسلام عليكم بودكاست الكتابه فكره تقديمه كتابه عادل ابو الفضل branding و design احمد رأفت روان محمد يوسف باسيلي وشكر خاص لحبيب حجاب وكارمن السراج واستنوني في حلقات تانية من بودكاست الكتابة فكره